وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت إن الدعاء عبادة وكل عبادة ليها شروط وذكرنا كلام ابن القيم المهم عن تقسيم معنى مهم في الدعاء هو إن أحيانا يكون المشكلة مش في الدعاء نفسه المشكلة في الداعي الشخص نفسه فاحنا قلنا ان في اسباب للاجابه منها ان الانسان يكون يقينه عالي بالله سبحانه وتعالى في حال الدعاء وان الانسان وهو بيدعي لو شاكك في ربنا سبحانه وتعالى لو شاكك في قدره ربنا سبحانه وتعالى ان ده من اسباب عدم الاجابه فقلنا طيب علشان يكون الكلام واقعي ازاي ازود الثقه في حال الدعاء يعني وانا بدعي ازاي يقيني بالله يكون عالي ازاي ثقتي تكون عاليه اول حاجه قلنا ان الانسان علشان يكون واثق في الله سبحانه وتعالى لازم يفتكر المعنى المعنى الاول هو ان ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء لما زكريا عليه السلام قال ربي ان يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا يعني سيدنا زكريا لما بيسأل ربنا سبحانه وتعالى يقول له رب أنا يا عايز يا رب أنا مش عارف الأسباب هتتغير ولا هو عايز يعرف يقول لك ليس الخبر كالمعاينة يعني سيدنا زكريا عليه السلام لما كان مع مريم عليه السلام وهي في المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فلما شاف عطاء ربنا سبحانه وتعالى لمريم ان هي يدخل عليها فيلاقي وهي في المحراب وجد عندها رزقا فقال تعالى هنالك دعا زكريا ربه في اللحظة اللي شاف فيها ده يقين علي بالله سبحانه وتعالى قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فأحيانا الإنسان لما يكون يقينه عالي كل ما كان يقينك عالي في الله سبحانه وتعالى في ساعة الدعاء كل ما يكون الإجابة أعظم وأقرب للإنسان فلذلك من أسباب من أسباب زيادة اليقين إن أنت تعرف إن كل شيء ربنا سبحانه وتعالى قادر عليه الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء فقال الله سبحانه وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون تخيل أي حاجة نفسك فيها نفسك إن أنت مثلا تتجوز نفسك في عربية نفسك في شغل نفسك في رزق ربنا يفتح ليك باب رزق حلال أي أمر من أمور الدنيا الله سبحانه وتعالى قادر الإنسان بس يكون واثق في الله سبحانه وتعالى ال الإنسان وهو بيدعي على قدر يقينك وظنك بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني فلو أنت تظن وأنت بتدعي أن ربنا سبحانه وتعالى قدير وأن ربنا سبحانه وتعالى لا يخيب الدعاء وأن ربنا سبحانه وتعالى يقبل منك هذا الدعاء وأن ربنا سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين كل ما يكون ظنك بالله حسن كل ما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك فوق ما تسأل كمان ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علشان يؤكد لنا هذا المعنى أن الإنسان هو بيدعي يكون واثق في الله قال إن الله تبارك وتعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين الله سبحانه وتعالى أكرم من أن الإنسان يدعي ويسأل ويبتهل ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه وان ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل الدعاء ويرد هذا الدعاء فما دام مفيش موانع زي ما احنا اتفقنا وان شاء الله هنتكلم بالتفصيل عن موانع الاجابه ما دام مفيش موانع الله سبحانه وتعالى يقبل فخلي ظنك بالله حسن ان وانا بدع اكون واثق فده من اسباب وقال الله عز وجل انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون طيب ده احنا قلنا ده المعنى الاول يعني ان انت تثق ان ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير المعنى الثاني ان انت تثق ان ربنا سبحانه وتعالى كريم يعني ممكن انسان في الدنيا ولله المثل الاعلى يكون قادر ولكن هو بخيل فانت عارف ان هو مش هيديك يعني انت ط- عايز تطلب منه عطاء وعارف علشان هو عنده مانع من البخل فمش هيديك ولكن ربنا سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين الله سبحانه وتعالى الغني قال الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم يعني مفيش أي شيء تتصوره من أمور الدنيا والآخرة إلا خزائن هذا الشيء عند الله سبحانه وتعالى و- وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك يعني أنت تنفق في الدنيا تعطي إيه، من آه، من المال صدقات وفي الزكاة وتعطي من آه، من وقتك ومن مجهودك ومن علمك أنفق أنفق عليك يعني كل لما أنت تنفق كل ما ربنا يوسع عليك وينفق عليك قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى ثم قال صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا تغيضها نفقة يعني الله سبحانه وتعالى يده مليئة بالخير والعطاء لا تغيضها نفقة يعني كلما أنفق سبحانه وتعالى هذه النفقة لا تنقص مما عند الله سبحانه وتعالى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار كرم والنفقة الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض شوف كده ربنا سبحانه وتعالى من بداية الخلق من خلق آدم عليه السلام حتى قيام الساعة رأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض شوف كم الرزق ربنا سبحانه وتعالى يسوق الرزق الحيتان في البحر والأسماك والحيوانات المفترسة والحيوان الضعيف جدا والدودة والعصفور الصغير شوف ربنا سبحانه وتعالى يسوق الرزق لهؤلاء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض قال فإنه لم يغد ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفضه ويرفع لذلك قال الله عز وجل في الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يعني لو كل البشر يا عبادي الله سبحانه وتعالى يريد ان احنا نتعلم المعنى ده لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد لو كل الخلق من بداية سيدنا آدم حتى قيام الساعة الإنس والجن قاموا في صعيد واحد في مكان واحد في, م... في نفس الوقت كل واحد يرفع إيده ويسأل فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته كل واحد بيطلب طلب يعني انت تتخيل كده وانت مثلا في في في الكعبه انت في الحرم وتبص بس على الناس كده وهي بتطوف من فوق كل واحد بيدعي بطلب مختلف ب- بلهجه مختلفه بلغه مختلفه بطريقه مختلفه واحد بيسال المغفره واحد بيسال الرحمه واحد بيسال العفو بيسال ان ربنا يدخله الجنه وينجيه من النار واحد بيسال الرزق واحد بيسال ان ربنا يهدي ابنه واحد بيسال الولد الصالح كل واحد بيسال تخيل كل الناس اللي بتسأل في نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يعطي كل انسان اللي هو طلبه يعني فلان طلب كذا وفلان طلب كذا وفلان طلب كذا ال- الاماني اللي الانسان بيتمناها كل الطلبات اللي انت طلبتها ربنا سبحانه وتعالى يرزق كل هؤلاء في نفس الوقت تخيل ده لو انت شايف عدد انه ألف واحد مئة ألف واحد بيدعو تخيل ده مش مئة ألف ده مليارات يعني من بداية سيدنا آدم حتى قيام الساعة لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي شوف إيه إيه افتكر الكلمة دي ما نقص ذلك مما عندي يعني أنت لما تسأل أن ربنا يرزقك مثلا رزق طيب في الدنيا أن ربنا يوسع عليك أن ربنا يرزقك زوجة صالحة أو ولد صالح أو أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك العافية أو أن ربنا يكشف عنك مرض ده ينقص من ملك ربنا حاجة يعني أي طلب تتمناه أي طلب تتخيله لا ينقص من ملك الله شيء ده في خزائن الله سبحانه وتعالى ولا حاجة قال ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يعني أنت جبت إبرة وحطيتها في البحر مش تاخد منه حاجة يعني جبت إبرة حطيتها في المحيط وشلتها المحيط هينقص منه حاجة ولا حاجة فلذلك المعنى ده لما يستقر في نفس الإنسان إن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وإن ربنا سبحانه وتعالى كريم فالعجز والبخل في حق الله ده ده من الأمور المستحيلة فوانت بتدعي اليقين يزيد ولما اليقين يزيد في حال الدعاء الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يقبل الدعاء طيب يبقى احنا كده قلنا إن في شروط شروط لإجابة الدعاء الشرط الأول هو الإخلاص والشرط الثاني هو المتابعة والشرط الثالث هو الثقة بالله سبحانه وتعالى الشرط الرابع هو إن الإنسان وهو بيدعي يكون مركز يكون قلبه خاشع يعني ممكن واحد بيدعي وهو سرحان هو هو غافل وده بيحصل لنا كتير يعني ممكن تبقى انت مثلا واقف بتصلي في رمضان والامام مثلا بيدعي وانت رافع ايدك وقاعد بتقول امين وانت مش واخد بالك هو بيقول ايه اصلا يعني لو الامام احيانا لو الامام دعا على الناس اللي بتصلي الناس كلها تامن وهي مش واخده بالها الناس مش مركزه فهو بيدعي بيدعي وهو غافل هو قلبه مش مركز عارف انت واقف بتتكلم مع انسان مثلا و... وسرحان يعني انت قاعد ماسك الموبايل بتقلب فيه و... و... وانت ايه بتكلمه وسرحان مش مركز معاه فهو الشخص ده يقول لك ركز معايا يعني و... وانت بتكلمني صحصح كده واقبل عليا فولله المثل الاعلى تخيل انت رافع ايدك وقاعد بتدعي وانت مش مركز انت بتطلب ايه ف... فالتركيز في ساعه الدعاء اللي هو الخشوع النبي عليه الصلاه والسلام قال ان ده من اسباب الاجابه قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له يعني واحد قلبه في حال الدعاء في وقت الدعاء غافل أو هو أصلا غافل عن ربنا سبحانه وتعالى ده, ده, ده حاله في الدنيا هو غافل غافل عن ربنا غافل عن العبادة غافل عن الآخرة قلبه في لهو فالحالة دي مش حالة الافتقار مش حالة إن واحد بيتضرع عارف لو أنت بتغرق لو انت لو انت في البحر وتغرق وشايف واحد وانت بتست... بت... بتنادي عليه وبتستغيث بيه هيبقى كل قلبك مجموع على الطلب ده مش هتبقى وانت بتدعي بتفكر في حاجه تانية وسرحان وانت بتنادي عليه معلش الحقني وانت دماغك سرحانه في حته خالص انت هيبقى كل تركيزك وكل قلبك مجتمع على حاجه واحده بس ان انت تقول له يا فلان اغثني الحقني شدني علشان انا هغرق الحالة دي لما بتكون موجودة في قلب الإنسان وهو بيدعي دي من أسباب الإجابة لكن لو أنا قلبي سرحان وتايه ومش مركز دي من أسباب عدم الإجابة اعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له ولذلك قال الله عز وجل في شأن زكريا ويمدح زكريا عليه السلام قال وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين قال تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات خد بالك التعليق اللي بعد الآية ده ده كأن ربنا سبحانه وتعالى يشير إلى أسباب الإجابة انت خد بالك يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعاء زكريا عليه السلام واللي هنتكلم عنه إن شاء الله بتفصيل لكن اعرف إن في أسباب كان سيدنا زكريا بيعملها إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ده هو في وقت الرخاء في وقت اللي هو الأمن كان سيدنا زكريا بيسارع في العمل الصالح إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فالخشوع كان سبب في استجابة الدعاء الخشوع في حال الدعاء كان سبب في استجابة الدعاء ولذلك قال الله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين طيب احنا قلنا كده الإخلاص والمتابعة والثقة بالله سبحانه وتعالى والخشوع في وقت الدعاء يعني عدم الغفلة السبب الخامس هو ان الإنسان وهو بيدعي يعزم في المسألة يعني ما تقولش إيه يا رب إيه اغفر لي إن شئت يا رب ارزقني إن شئت يا رب ارحمني إن شئت إن شئت دي ممكن تقولها لبني آدم يعني مثلا تقول له إيه معلش تعالى ايه وصلني وصلني ان شئت يعني تعالى لو انت ايه حابب وصلني وصلني ان شئت ليه لان الشخص ده إيه ممكن يكون مظنه الاكراه ان هو يكره فانت بتقول له ان شئت علشان ايه علشان كانك بتقول له ان خد بالك في ايه في مساحه يعني ممكن توافق وممكن ما توافقش فانا مش بكر يعني لا اكرهك على هذا الامر ان شئت لكن في حق الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لا مستكره له لا مكره له فوانت بتدعي مفيش داعي ان انت تقول ايه ان شئت ولكن وانت بتدعي السنه ان انت تعزم في المساله تقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني ما تقولش اللهم ارحمني ان شئت الدعاء كان الانسان شاكك في الاجابه يعني هو انت بتدعي انت اصلا بتقول كلام فيه نوع من الايه من الشك فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فليعزم المساله يعني وانت بتدعي يبقى عندك يقين وعزم في المسألة قال ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له وقال في رواية لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له فاحنا قلنا في الحلقة دي خمس شروط من شروط الإجابة الشرط الأول في الدعاء هو الإخلاص والشرط الثاني هو المتابعة والشرط الثالث هو الثقة في الله سبحانه وتعالى والشرط الرابع هو إن الإنسان يكون في حال الدعاء عنده خشوع وقلبه حاضر في وقت الدعاء الشرط الخامس إن هو يعزم في المسألة ما يقولش يا رب اغفر لي إن شئت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم